القرآن اقرأ وارتقب القرآن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد صلوا عليه عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من اقرأ وارتقي آه، اقتربنا من نهاية سورة المائدة مع الوجه رقم 126 الوجه قبل الأخير من سورة المائدة من الآية 109 إلى الآية 113 نفتح المصاحف ونتعرف على ضيفنا في الاستوديو معانا الشيخ عبد الله هنيدي أهلا بيك شيخ عبد الله اهلا وسهلا منور قناة الرحمة اهلا بحضرتك ضيفنا الثاني الشيخ إسلام نايل أهلا بيك شيخ إسلام اهلا بحضرتك يا شيخ منور شيخ إسلام ربنا يبارك في حضرتك هنبدأ على طول آه، القراءة مع الشيخ عبد الله هنيدي وهنعلق كما عودناكم على آية آية آه، بالكلام على الأخطاء التي يقع فيها بعض إخواننا وأخواتنا اللي بيقرأوا القرآن فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب بارك الله فيك شيخ عبد الله صلوا على النبي الأول قبل ما نتكلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. أول خطأ أو من الأخطاء المنتشرة جدا وفيها تحريف لحرف من حروف القرآن هو يوم يجمع الله يج هي يج ولا يج أيوة لابد من بيان تعطيش الجيم والشدة والجهر انقطاع صوت النفس فيها يوم يج يج مش يج يج دي يبقى انا كده ايه وكاني ابدلت حرف تغير صوت الحرف يبقى وقعت في ابدال الحرف بحرف شبيه في الصوت شريف الصوت صح كده وده الصح لان انا لو مكنت المخرج الحرف ومكنت صفات الحرف يبقى يطلع الحرف ايه صحيح.
منضبط كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم من الاخطاء اللي بنسمعها برضو الرسل اه بتسكين ايه السين السين.
الرس لا.
ولا الرسل الرسل.
اه يبقى بيان الضم ده مهم جدا جدا جدا في كلمة الرسل ماشي آه وبرضو من الاخطاء اللي بنسمعها انك انت علام الغيوب الغيوب الغيوب كسر.
هي اصلا ايه الغيوب.
الغيوب في بعض القراءات والروايات بالكسر لكن احنا عندنا ايه رواية حفص آه، حفص رواية أهو، حفص بالضم بالضم بالضم.
يبقى ايه الغيوب وتمكين الضم زي كلمة البيوت اه عند حفص البيوت مم.
وعند غير حفص البيوت فناخد بالنا من الحركات دي لانها مهمه جدا كده بقى انا دخلت ركبت قراءه على قراءه دون ان ادري يكمل الشيخ عبد الله ان شاء الله
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين بارك الله فيك ان شاء الله ايه صوتك راح فين نعلق على بعض الاخطاء اللي بنسمعها بس بعد ما نصلي على النبي اللهم صل اللهم صل وسلم إذ قال إذ دال طلعت مظبوطة كده إذ قال ما ينفعش أقول إذ قال كده عملت إيه؟ حركت الذال أو أقول إذ قال كده مشيت نفس في الذال إذ دخلت في ثاء ثاء.
اه يبقى ناخد بالنا وفي بعض الناس بقى بتعامل مع الذال بقوه الذال حرف بيمشي فيه الصوت اذ بقى يقول لك ايه اذ قال اذ صح ولا ما بتسمعوش الكلام ده ولا صح، لا؟
بنسمع.
انا بسمعه والله اذ قال ما اقولش اذ قال واقطع صوت في الايه في الذال يبقى الذال عندي حرف يمشي فيه الصوت ويمتنع النفس ما ينفعش ان انا امشي الصوت والنفس ولا مشي ولا اقطع الصوت ولا النفس لازم امشي الصوت دون ايه النفس ايه تاني من الاخطاء يا عيسى ابن مريم الباء عندي مقلقله يا عيسى ابن مريم ما تنفع كده أنا عملت ايه عيسى ابن مريم وكاني ادغمت الباء في الايه في النون وال- والباء س- سقطت مني لابد من بيان ق- الباء بالقلقله يعني الباء لا تخرج في حال السكون الا بهز المخرج يا عيسى ب ما اقولش يا عيسى ب- ما طلعتش ولا يا عيسى ابن بري عيسى ابن ما تنفعش خالص تمام آه كلمة مريم الراء فيها ساكنة على طول في القرآن كتير من الناس بيتعامل مع الراء ديت بشيء من العنف يا عيسى ابن مريم ده خطأ أو يحركها يا عيسى ابن مريم مريم وده خطأ برضه طب أعمل إيه فيها يا شيخ أو يا عيسى ابن مريم مر بالتكرار تكرار لا أنا أتعامل معاها بلطف يا عيسى ابن مريم مر مر مع ترقيق الميم ما اقولش مريم ولا اقول مريم مفتوحة ما ايوه بالضبط كده الميم ما والراء مر ما ينفع ان انا اقول غير كده ايه تاني من الاخطاء اللي بسمعها آه فتكون طيرا طي يا اخي الياء مرققه في كل حالتها في القران بس جت بين ايه بين مفخمين بين الطاء المفخمه تفخيم عالي والطاء من هي اقوى حروف الهجاء على الاطلاق طب ليه اقوى حروف الهجاء طب نخلي الاجابه على السؤال ده احنا كل مره كده بنطلع سؤال واحنا آه بنصح ال- الايات آه، آه، يا ريت حد من المشاهدين الكرام يقول لنا ليه الطاء هي اقوى حروف الهجاء على الاطلاق ده لسبب تقولوا لنا على السبب ان شاء الله هننتظره في الايه في الاتصالات آه يبقى ايه طيرا طيرا بص انا بعمل ايه بصوا الهيئه طيرا مش طيرا ما ثبتش الهيئه طي ليه الياء فيها بسط للشفتين طي را بس بقى ما بلغش بقول ايه طي را كده خليت الياء اللينه آه.
اللي هي مسبوقه بفتح الساكنه مسبوقه بفتح خليتها زي الماديه خدت زمن ايه المد.
طويل خلاص تمام.
ده ده- خطا تاني بقى وده برضو منتشر جدا يا بني اسرائيل يا بني يس مفيش يس في القران يا بني اسرائيل الهمزه سهل قوي سقوطها يخطف الهمزة ايوه تسقط بسهوله يبقى محتاج اعمل ايه احقق الهمزه والهمزه زي ما قال الشيخ السخاوي عليه رحمه الله قال ولئن همزت واذا همزت فاذا همزت فجئ به متلطفا خدوا بالكم المتلطفه دي جميله جدا والله من غير ما نبر وغير تواني فاذا همزت يعني اذا نطقت بالهمزه فجئ به متلطفا اي ينطق الهمزه بلطف بلطف من غير ما نبر ما اقولش يا بني اسرائيل ده اسمه نبر اللي هو الايه القوه للدفاع عند عند خروج الحرف على فكره لينا كلام على موضوع النبر دوت وحتى احنا كلمه نبر مش كلمه مقبوله عندنا في مجتمعنا يقول لك بطل نبر صح احنا بقى مش عايزين نبر في الهمزه يعني الهمزه تخرج ايه ده كان ده مين الامام السخاوي من اول من الف في علم التجويد بالمتون يعني من اول العلماء اللي نظموا متون تخدم القران فقال من غير ما نبر وغير تواني يبقى يقول ايه لا نبر يا بني اسرائيل ولا اس تضييع لل- لل- للهمزه يا بني يس ما تنفع خلاص نكتفي بالتعليق دوت ويكمل الشيخ عبد الله ان شاء الله
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون بارك الله فيك يا شيخ عبد الله هو الخيشوم بس لكن يعني قراءة طيبة جدا ربنا يحفظك الله يكرمك ناخد بالنا بقى الحواريين ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا ده بيسمى مد تمكين شايفين راس الحال المقلوبة دي بصوا كده في المصحف هتلاقوا ياء عليها شد وبعديها ياء راس حال مقلوبة كده فوق الايه بعد الايه على طول طيب انا عندي كده ايه عندي ثلاث ياءات عندي ياء مشددة وعندي ياء ساكنة فبقى عندي كام ياء
ثلاثة.
ثلاث ياءات وكمان حاجة الياء المشددة مشددة بالكسر مم.
والكسر من أصل الياء يعني دايما كده يقولوا إيه الحركات بنات الحروف مم.
الكسرة بنت الياء والضمة بنت الواو والفتحة بنت الألف تمام آه فعندي بقى ي- ثلاث ياءات وكسرة فبقيت محتاج للتمكين أقول إيه الحواريين ما اقولش الحواريين خدوا بالكم بس من اللي انا هقوله ده انا كده اسقطت ياء واحده بس من الثلاثه اسمعوا كده الحواريين الحواريين اه يبقى لابد من تمكين العلماء بيسموه هنا مد تمكين للياء الساكنه التي اتت بعد ايه بعد الياء المشدده المكسوره فلابد من تمكين المد حتى لا يسقط زي ايه طب نجيب مثال تاني إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة لو أنا قلت إن الله طبعا أنا هقف عليها لا يجوز الوقف على يستحيي لكن أقف عليها لبيان التعليم ما ينفع أقول كده إن الله لا يستحيي أن يضرب ما تنفع صح شايف- كده أسقطت شايف- التمكين أسقطت التمكين.
يبقى أنا اه تمكين يعني إيه تمكين للياء المادية اسقطتها هنا برضو كتير من الناس بيقع فيه النبيين برضو ما اقولش النبيين النبيين دي ما تنفعش خالص يبقى ناخد بالنا من خطوره المساله خطوره المساله مش في ان انا ما بمكنش الحرف خطوره المساله ان انا بقع في خطا وهو اسقاط حرف في القران طب بالله عليكم حد منكم او المشاهدين الكرام يتحمل مسؤوليه اسقاط حرف من القران الكريم لا طبعا.
انا لا لا انا لا اتحمل والله يعني يا ربنا يسترنا واياكم آه، يبقى كلمة الحواريين لابد إيه من بيان تمكين للثلاث ياءات والكسرة معهم آه قالوا آمنا آه.
هي قالوا قالوا.
ما تنفع خالص قالوا قالوا قالوا ما تنفع يبقى لابد من تخليص اللام تخليص اللام بإيه؟ بهيئة قالوا يكمل الشيخ عبد الله إن شاء الله
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين بارك الله فيك يا شيخ عبد الله نعلق بسرعة كده على الأخطاء اللي بنسمعها برضه في هذه الآية الكريمة آه، هل يستطيع تطيع ليه؟ هي هي تطيع تعطيع أيوة لابد من زي ما قالها كده الشيخ عبد الله هل يستطيع يستطيع اه خدوا بالكم من حاجة كمان بتساعدني على تخليص التاء وعدم إدالها بطاء إن الطاء مكسورة مم.
والطاء المكسوره ضعيفه اي نعم ضعفها مش مش زي ضعف القاف في حال كسر ولا الغين ولا الخاء في حال كسر لكنها برضو ايه فأضعف مكسوره ضعيفة.
واحنا قلنا ان الطاء عندنا اقوى حروف الهجاء ومنتظرين الإجابة الاجابه على ليه الطاء اقوى حروف الهجاء تمام والله ليها عله هقول لكم ان شاء الله في اخر الحلقه لو ما حدش جاوب طيب انا محتاج اعمل ايه اخلص هل يستطيع بس خدوا بالكم من حاجه بقى ما اجيش انا عشان اجيب التاء مرققه اهمس في الطاء اقول ايه هل يستطيع يستطيع تي تي تي انا عملت كده ايه انا عملت ايه انا بدلت الطاء بتاء لا يعني انت انت بتقول حاجه كده مش حقيقيه احنا بنجيب طاء فيها نفس لو همسنا في الطاء تبقى ودلت بتاء على طول لان ال- ال- الهمس لا يتحقق في مخرج الطاء لكنه يتحقق في مخرج ايه التاء التاء.
يعني مخرج الطاء فيه الطاء والدال والتاء الطاء والدال ما فيهمش نفس همس يعني لكن التاء فيها همس فإذا همست في التاء في الدال أو في الطاء يبقى بدلت الدال بتاء أو الطاء بتاء بتاء.
يبقى ناخد بالنا يبقى إيه يستطي يستطي يستطي ويبقى احنا كده إيه خلصنا المسألة آه من السماء وقف وقف عليها الشيخ عبد الله جميل المد هنا مد إيه لازم متصل تصحى حركات مد متصل متصل مد متصل آه، لو هنوصل لل- متصل متصل.
لا هو متصل كده كده متصل كده.
هو مش لازم ما ينفعش اقول عليه لازم مم.
انا اقول متصل موقوف عليه او متطرف الهمز موقوف عليه مم.
ده حكمه ايه الراجح انه ست حركات ست حركات.
ياخذ حكم ايه حكم الل- مش اللازم بقى حكم المد اه يبقى هنا اجتمع سببين المد المد ليه سببين ايه هما الهمز والسكون اجتمعوا الاثنين الهمزه سبب للمد Sorry.
والهمزه سكنت سكت فبقى عندي السببين اخذ باقوى السببين اقوى السببين هو المد عند السكون بست حركات ست حركات وده راي ابن الجزري ومن وافقه خلاص يكمل بقى الشيخ عبد الله ان شاء الله اخر ايه
قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين اه بارك الله فيك يا شيخ عبد الله بس في خطا بقى هقول لك عليه انت وقعت فيه وانت وقعت عليه فيه بسبب التنغيم مم.
الشاهدين النون عندي الوقوف عليها الشاهدين بس اولا المد ما فيهوش ترعيد تمام وانا عارف الترعيد دوت في ناس بتاخده من باب تجميل القراءه صح القران مش محتاج تجميل والله أيوة.
هو جميل ولا في خلاف لا والله القرآن جميل في قراءة في قراءة القرآن كمان القراءة جميلة لو احنا اتبعنا ضوابط الأحكام من غنى ومدود وإضغامات وإخفاءات وما شابه ذلك لو احنا طبقنا الأحكام التجويدية القرآن هيبقى جميل جدا لكن إيه لو أنا قلت الشاهدي دي كلها ألفات آه، ياءات دي عارف يقول يي يي اه دي ياءات وبعدين وقف على النون أقف عليها بإيه بنون فيها توسط بصوا الشاهدين بس كده ماشي يا خضران ماشي آه، ايه تاني من الاخطاء اللي اللي في الايه ديت ان قد اه الدال عندي هنا مقلقله غير مدغمه في الصاد طب اعرف منين انها غير مدغمه اي حرف عليه علامه السكون كده يبقى لازم يبقى مظهر ركزوا معايا امتى الحرف يبقى مدغم لما ما الاقيش عليه علامه السكون اعرف ان الحرف ده دخل في الحرف اللي بعديه زي ايه اللام بتاعت الناس وتكلم الناس في المهد تمام اللام بتاعت الناس عليها حاجه مالهاش حاجه خالص معراه تماما من ايه من الحركه ومن علامه السكون اللي هي راس الحاء ديت فبالتالي اللام هنا ايه على طول مدغمه في النون بقت النون مشدده بسبب ادغام اللام فيها يبقى اي حرف لا على علامه راس الحاء ديت اعرف ان هو مش مدغم طيب انا محتاج اعمل ايه هنا ان قد صدقتنا ان ما اقولش ان انا عملت ايه كده انا عملت بدل ما اعمل اخفاء النون في القاف عملت ادغام للنون في القاف مم.
مين قال كده اه ما انا مكنت المخرج القاف ان كان بيجيب قاف مغنى ان قا اه وده احنا اتكلمنا فيه قبل كده في حكايه التجويد قلنا ناخد بالنا الاخفاء ماليش علاقه بمخرج الحرف لان انا لو دخلت على مخرج الحرف عملت ايه عملت إدغام.
اضغام وناخد اتصال السلام عليكم الحاجه عائشه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حاجه عائشه ازيك يا سيدنا في نعم والله يا حاج عائشة ربنا ربنا يحفظك يبارك في حضرتك الله يكرمك أقرأ إن شاء الله اتفضلي من أول وجه إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس طب نبين بس سكون الياء اذكر نعمتي عليك
اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا طب تكلمه ولا تكلمه
تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني إذ تخلق من إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين بارك الله فيك يا حاجة عائشة ربنا يحفظك معانا آيات الجميلة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا آيات الله كويسة
إيه؟
النهاردة أنا اتلخبطت بقى النهاردة عندنا يوم إيه بقى عندنا التحفة ولا عندنا الحديث التحفة اه القرآن اه
وإذا حضرتك هتقرأ
وإيه
وح- وإذا حضرتك هتقرأ وصاحبتك كمان اه زي بعض ربنا يقوينا على هذا اتفضل وكمان تتبرح عليه
هو بالراحة عليها لا حاضر هي عندها خمس سنين ع- طيب الناس عبيها وأنا عندي أربع سنين وانت عندك اربع سنين الناس آه.
عبيك عشان عشان أنا بروح عشان أنا بروح- بروح المدرسة آه، ك- كل يوم وماما بتعمل لي أر- أربع أربع سنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ممكن أقرأ؟
اه اقرأي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عينا فيها يرضى الله عينا فيها تسمى سلسبيلا مم.
ويطوف عل- ويطوف عليهم ولدان ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم فلتهم لؤلؤا منثورا نعم وإذا رأيت وإذا رأيت سم
ثم رأيت
نعيما وملكا كبيرا طب نسمع بقى عشان لسه في صاحبتك هتقرأ نسمع التحفة
للذي أحكم ثلاثة والنجوم
والجواز واللزوم والجواز والنجوم فالواجب
إن جاء أن جاء بعد مد إن جاء همز بعد مد
إن جاء خمس بعد مد في كلمة بكلمة وذا وذا بمتصل ها
بمتصلين يعود تمام ممكن مرة- ممكن صاحبتي تقرأ طب نعرف بس اسم صاحبتك الأول ملك
ملك طب ادينا ملك
السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا ملك الحمد لله انت كويسة ولا كويسة جميع- طب جميع- الحمد لله هتقرأي معانا قرآن يا ملك أقرأ.
اقرأي يا ملك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد بارك الله فيك يا ملك يعني اختصرت حتى الله العظيم بارك الله فيك يا ملك بس ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا أما أقول قل هو الله أحد يتغير معنى اللفظة طيب أحد مع القلقلة المعنى يستقيم طيب أحد يعني ما جاية من تتغير.
الحدة آه.
لكن أحد يعني واحد سبحانه صح.
وتعالى فناخد بالنا عشان كده كلنا محتاجين نتعلم قرآن والله معانا أم أحمد من الدقهلية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك ازيك يا شيخ أشرف في نعم والله الحمد لله الحمد لله
تقرأي معانا إن شاء الله حاضر إن شاء الله اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قالوا آمنا واشهد بأننا طب ناخد بالنا مسلمون من حاجة بس نعم
آه واشهد لابد من قلقلة حاضر وعندي ألف بتاعت إيه أننا وقعت من حضرتك حاضر لكن أنت قراءتك ممتازة اتفضلي جزاك الله كل خير نعم واشهد بأننا مسلمون ممتاز إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم لا.
هل النون عليها إيه؟
النون
آه هي سابنا النون عليها سكون لا النو... أنا بتكلم عن النون مش على الباء على فتحة آه مش ع... يا عيسابني لا يا حاضر.
عيسابنا آه.
حاضر حاضر إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا اللام ساكنة نعم اللام ساكنة حاضر أن ينزل علينا طب بص على العلم كده، بصي.
مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين بس خد بالك بس بص قالوا اسمعيني يا أم نريد- أحمد نعم.
اسمعيني. أن ينزل علينا ولا أن ينزل علينا؟
أن ينزل علينا لا, لا في عندي فتح على اللام بص كده في المصحف أيوة يبقى ناخد بالنا بقى من الفتح عشان ما ساكنش اللام حاضر اتفضل
حاضر أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين بارك الله فيك يا أم أحمد ربنا يحفظك أستاذ هاني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ الفاضل أنت الأستاذي شيخنا الجليل الله يكرمك شيخ هاني اتفضل
نبدأ من أول فين؟
من أول وجه إن شاء الله ماشي
تعالوا يا أعوذ أستاذ هاني.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالك من حاجة يا شيخ خالد.
بالبينات يا فقال شيخ خالد.
الذين يا شيخ كفروا خالد. يا شيخ هاني سمعتني كده لما وطيت صوتي يا يا ريتني وطيت صوتي من الاول شيخ هاني أيوة أستاذ جميل قوي قوي قراءتك وعارف ان بتعيشنا كده مع الايات كده بالاحساس بس خد بالك من حاجه اذ جئتهم كده كأني ضغطت الدال في الجيم معايا
مع حضرتك يبقى ايه اذ جئتهم يلا
إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين بارك الله فيك يا وسام بس آه، معانا استاذ محمود من موريتانيا السلام عليكم احمد من موريتانيا السلام عليكم استاذ احمد اهلا بيك يا استاذ احمد
اهلا بك يا شيخ اسراء كيف حالك؟
الحمد لله في نعم والله قبل بس ما ما ما اخد مداخله حضرتك هعلق بس على وقف ال- اخونا هاني قال قالوا لا علم لنا ووقف الاولى الوصل انك انت علام الغيوب من قوله فننسب ننسب القول لقائله و- ونجعل قول القائل مستمر حتى ينتهي شيخ احمد كيف حالك كيف كيف حالك يا شيخ الحمد لله في نعم والله
اسراء؟ اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك في علمك وعمرك امين يا رب العالمين وعلمنا واياك ان شاء الله
جزاك الله خير أه، احب ان أه، اجيب على السؤال أه، طب أه، اتفضل اتفضل يا شيخ احمد
أه، أه، لانها أه، قويه لانها قويه جميل لكن احنا عايزين عايزين جواب تجويدي ها هو ج- جميل لان الق- الطاء هي اقوى الحروف بالفعل ما احنا قلنا هي اقوى الحروف ايه العله انها اقوى الحروف ليه مش الصاد اقوى الحروف ليه مش القاف اقوى الحروف
بارك الله فيك طيب انا ه- يعني هتسمع اجابتي ان شاء الله في اخر الحلقه لو ما حدش جاوب من اخواننا المشاهدين هتقرا معانا يا شيخ احمد اتفضل ان شاء الله وإ- واذ اوحيت الى الحواريين اتفضل
مستمع الله يا شيخ اسراء آه، هتقرا معانا ان شاء الله شيخ احمد سامعني كويس يبدو ان في مشكله في الصوت يبدو ان في مشكله في الصوت طيب طيب معانا نوران السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا نوران الحمد لله وازاي هانيا إيه؟
ازاي هانيا الحمد لله آه، أنا ارتبط اسمك باسم هانيا دلوقتي أقرأ وسليمان ولؤي هيقرأ بعديا طيب اتفضل هتقرا معانا الورد اه من أول إذ قال طيب اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ين- أن ينزل علينا ماء ماء مائدة ايوه مائدة من لا خدي بالك من التشكيل عشان كده قلت لك يا نوران عشان تقراي في الورد لازم تكوني محافظه على التشكيل وتكوني قارئاه كويس انت عندك كام سنه يا نوران
عندي 12 12 سنه انت المفروض زم- زمانك ختمت دلوقتي القران حفظت قد ايه
أنا حافظة 18 جزء بسم الله ما شاء الله هتكملي ان شاء الله اه طبعا إن شاء الله طيب يلا اقرا يلا ها
إن أن ينزل علينا مائدة ان ينزل لا ان ينزل قال قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين خدي بالك بس اسمعيني بس قالوا نريد أن نأكل من منها وت- وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقنا خدي بالك ونكون بالتشكيل.
عليها من الشاهدين بص اسمعيني اسمعيني يا نوران نعم انت غلطتي كتير في التشكيل نعم غلطت كتير في التشكيل إيه.
انا عايزك تتعلمي انك تقراي الايات او تعتادي انك تقراي الايات اللي انت متاكده من تشكيلها ليه بقى لان ممكن التشكيل الغلط يغير معنى خالص في الايه أيوة.
ويقلب الايه تماما ويغير معنى ويبقى فيه كذب على الله احنا ينفع ان احنا نتعامل مع القران بال- بالسهوله ديت ها ايه ينفع نتعامل مع القران كده نقول يعني نحاول نقراه وخلاص لا لا لا لازم يكون على عارف على على على علم انا انا عاجبني قوي ان انت مجتهده وعايزه تتعلمي القران ده جميل جدا وعايزه تقراي الورد لكن اقراي من اللي انت حافظاه اولى على الاقل تشكيله يبقى مظبوط انقطع الاتصال طب تحاول بينا اتصال تاني معانا ام احمد السلام عليكم ام محمد
أم محمد ام محمد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله الله يا شيخ وبركاته أشرف اهلا بحضرتك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف في نعم والله الحمد لله جزاك الله خير عين خيرا جزاك ان إن شاء شاء الله الله أقرأ من أول الورد آه، ان شاء الله يا ريت بقى الايات الايتين الاخرين دول عشان آه، نوران يعني لخبطت في التشكيل شويه إذ قال من اول و... آه، واذ اوحيت الى الحواريين
وإذ أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى لا خدي الحواري بالك يا ام محمد أيوة يا ام محمد ما نعم.
بقولش ايه آه، واذ اوحيت الى واذ اوحيت الى على طول
وإذ أوحيت إلى مفيش واو.
الحواري خدي بالك انت عندك واو الحواري لا واذ اوحيت الى الحواريين ها وإذ أوحيت إلى الحواريين لا الحواريين الحواريون لا دي عليها ايه مكسوره آه.
فيها كسره تحت الشده الحواريين مم.
الحواريين إن آمنوا أن آمنوا إن آمنوا لا الهمزة فوق تبقى آ أن آمنوا آمنوا وبرسلي قالوا أن آمنوا ها آمنوا أيوة بي بي وبرسلي ها قالوا آمنا وأش- آمنا آمنا وأشهدنا واشهد بصي عند حضرتك همزة وصل عارف عليه الرصاد ده ده معناه إن الألف دوت لا ينطق إلا عند البدء بالكلمة وإحنا ما بدأناش بالكلمة وأش- ها وأشهد واشهد واشهد بأننا مسلمون مم.
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن لا.
ين الباء عليها إيه
رب ربك أيوة أن ينزل آه أن ينزل أي أن ينزل علينا مائدة من السماء قالت قالوا اتقوا الله قال اتقوا الله قالوا اتقوا الله قالوا إن- قال سيدنا عيسى ها قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين بارك الله فيك يا ام محمد يا ام محمد تابعينا ان شاء الله واتصل علينا دائما نضبط القراءه معاكي ان شاء الله نرجع بقى للشيخ اسلام تاني انت ولا لسه طب عارف السؤال جاب سؤال جبت السؤال هو لأن من حروف حرف الطاء من حروف من الصفات بتاعته صفة الإطباق وكل صفاته فيها صفات القوة يبقى احنا نقول بقى كده الاجابه بتاعت السؤال حرف الطاء هو اقوى حروف الهجاء لانه يتصف بكل صفات القوه القوة كده جميل قوي قوي ربنا يبارك اتفضل بقى يا شيخ اسلام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين بارك الله فيك يا شيخ اسلام انت والشيخ عبد الله بسم الله ما شاء الله النهارده معانا طقم خيشوم يعني تمام ربنا يحفظكم ان شاء الله لكن برضه مهم ان احنا نصفي الخيشوم يعني الخيشوم ده مشكله اصلا مشكله المشاكل معانا الاستاذه هبه من القاهره السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا ازيك يا شيخ أستاذ أشرف اتفضلي حضرتك ازاي حضرتك في نعم والله الحمد لله رب العالمين بفضل الله تعالى أقرأ منين من اول وجه ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجب لا.
أجبتم الهمزه عليها ايه أجبتم وجبتم أجبتم مش اوجيم مفيش جيم في ما عندناش هي ما اسمهاش جيم اسمها جيم وجبتم أجبتم تمام قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب مم.
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس بروحي الراء عليها ايه بروح بروح بروح القدس ايوه تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل مم.
وإذ تخلق والانجيل ناخد بالنا من الجيم بقى والإنجيل مم.
وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى وال- وتبرئ وتبرئ الأكمى رؤوا والأبرص لا وتبرئوا وتبرئ لا الراء تحتها وتبرئ- كسره وتبرئ وتبرئوا وتبرئ ايوه الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى تخ- بإذني مم.
وإذ كففت بني إسرائيل طب خدي عن- بالك بس نعم.
واذ تخرج الموتى باذني وإذ تخرج لا الموتى تخرجوا إيه تخرجوا تخرج ايوه الموتى بإذني إذ كففت واذ بني الواو وإذ كففت بني إسرائيل طب عنك خدي بالك كده واذ كففت وإذ كففت بني لو قلت كففت يتغير المعنى واذ كففت بني اسرائيل وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا ان إلا- هذا نعم ان هذا إن هذا إلا سحر مبين بارك الله فيك يا استاذه هبه تابعينا ان شاء الله بس ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا واذ كففت غير واذ كففت لو ح- غيرت الحركة هنا يتغير المعنى يبقى الكلام مين من الذي كفى كف الله ايوه ربنا هو يبقى اللعن.
يبقى ايوه لو احنا قلناها واذ كففت انت يبقى الكلام الكلام على سيدنا على سيدنا عيسى فالمعنى يتغير تماما عشان كده بنقول التشكيل ده مهم جدا آه، مشاهدينا الكرام آه، خطأ في التشكيل يغير معنى في القرآن وربما يقع القارئ في والعياذ بالله في شرك دون أن يدري بسبب آه، آه، تغيير في حركة من الحركات لما أقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه لا يصح هذا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ف- فالتشكيل هنا غير خالص غير المعنى تمام معانا أم آيات من حلوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بحضرتك أم آيات أهلا بحضرتك يا شيخ أشرف بارك الله فيك وفيكم الله وبارك إن شاء الله أقرأ إن شاء الله آه وإذ أوحيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسلي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون طب ناخد بالنا أم آيات
نعم آه، آه، أنا عندي السين تشكيلها إيه
نعم التش... آه، آه، آه، برس- برسلي ولا برسولي نبص عليها كده برسولي أيوة ناخد بالنا شوف التشكيل عمل إيه نعم خلاها جمع ها وبرسولي قالوا آمنا تمام.
واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ونكون بقى ونكون عليها من الشاهدين بارك الله فيك يا أم آيات يا أم آيات معنا آخر اتصال أستاذة أسماء من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام بارك الله فيكم يا شيخ أسرة وفيكم الله وبارك أستاذة أسماء أقرأ أنا أول وجه إن شاء الله من أول وجه إن شاء الله بس كنت عايزة بس آه، هجاوب على السؤال بس كنت هقول الإجابة تانية غير اللي اتفضلي.
حضرتك قلت أو- قلت آه، كنت هقول من لأن من صفاتها الجهر والقلقلة آه لا هو مش كده بس لأن أنا عندي في حروف كتيرة مجهورة مقلقلة لكنها ليست بقوة الطاء يعني عندنا القاف مجهورة مقلقلة اه عندنا آه، الدال مجهورة مقلقلة عندنا كل حروف القلقلة ال- الخمسة فيهم جهر والقلقلة بسبب الجهر والشدة لكن احنا نقول بقى ايه كويس إن حضرتك قلت كده عشان نبين ونوضح ال- الطاء تتصف بصفات ستة كلها قوة اللي هي ايه عدوا معايا كده الستة اول صفة الجهر انقطاع النفس ودي صفة قوة تاني صفة الشدة انقطاع الصوت ودي صفة قوة تالت صفة الاستعلاء ودي صفة قوة الصفة الرابعة الإطباق ودي صفة قوة الصفة الخامسة الإصمات ودي صفة قوة الصفة السادسة واللي ملهاش ضد وهي القلقلة ودي صفة قوة يبقى كل صفات الطاء الحرف الوحيد الذي اتصف بكل صفات القوة هو الطاء نيجي للحرف اللي بعديه على طول تاني حرف في الترتيب ايه هو بقى استاذ اسماء التاني حرف في ال- في القوة من حيث القوة يعني احنا رتبنا حروف التفخيم اللي هي اقوى من المرققة القاف لا
الط- آه، الباء لا طب بص اقول لك انا السبع حروف هم ايه خص ضغط اه قض خلاص آه، حروف ال بص حضرتك بقى ترتيبهم من حيث القوة ايه مم.
الطاء مم.
ثم الضاد ثم الصاد ثم الظاء ثم القاف ثم الغين ثم الخاء صح إيه اللي خلى الضاد تاني في في في ترتيب الحروف هي ثاني حرف من حيث القوة الضاد فيها صفة ضعف واحدة بس ايه هي إطالة ماشي ها إطالة لا الس- الاستطالة صفة قوة آه، رخو الرخاوة جريان الصوت ده ضد الشدة أيوة.
اه هي دي الصفة اللي خلت الضاد الضاد ايه طبعا اللي هي تقع بعد حرف الطاء في القوة يعني تمام اللي بيقع بعديها في القوة بقى في- في- الأضعف منها كمان ويقع فيها في ترتيب القوة الصاد أيوة.
هنلاقي الصاد فيها صفتين من صفات الضعف الرخاوة زي الضاد الهم والهمس أحسنتي ماشي تمام كده؟
الله خيرا يا شيخ أسد.
ربنا يبارك فيك يبقى انا بقيس الصفات من حيث القوه والضعف اقول الحرف ده قوي اقيسه بايه قياسه عندي يكون ب آه، انقطع اتصال طيب يعني ما فيش بقى فرصه ثانيه ان حضرتك تعود الاتصال بينا آه، بقيس الحرف القوي من الضعيف بكم الصفات القويه وبيان آه، آه، ما هو قوي وما هو ضعيف في حرف عندي قوي في حرف عندي متوسط اللي هو تساوت فيه صفات القوة مع الضعف وفي حرف عندي ضعيف اللي هو ز- غلبت صفات الضعف على صفات القوة يبقى احنا طب انت عايز تقول ايه انا عايز اقول حاجة مهمة جدا ان احنا كلنا محتاجين نتعلم مخارج وصفات ده مقصودي والله انا ما ما اطلت النفس في هذا الامر الا لبيان اننا كلنا محتاجين ان احنا نتعلم مخارج وصفات حتى آه، من لم يكن متخصص لان احنا النهارده كان عندنا وقع, وقوع في اخطاء كتيره جدا بسبب ايه بسبب الصفات وبسبب عدم معرفه المخرج ممكن ابدا الحرف بسبب ايه عدم معرفه تمكين المخرج بيقولوا لي الوقت انتهى والشيخ عبد الله كان كان- كان- كان نفسه يعني يقول دعاء وانا بصراحه يعني ما بحبش احرم ضيوفي من آه، من ابن سوم فانا يعني ح- هيطلع التتر مع دعاء اخونا عبد الله ان شاء الله وطبعا تابعوا التعليق على الايات لفضيله الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي بعد انتهاء دعاء الشيخ عبد الله آه، في نهايه الحلقه بشكر ضيوف الاستوديو الشيخ عبد الله هنيدي جزاك الله خيرا الشيخ اسلام نايل جزاكم الله خيرا كما اشكر جميع القائمين على قناه الرحمه جزاهم الله عنا خيرا واخص فريق العمل في برنامج اقرا وارتقي الشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين نخرج ان شاء الله من دعاء الشيخ عبد الله إلى تعليق فضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي فليتفضل الشيخ عبد الله مشكورا مأجورا بإذن الله يعني كام دقيقة كده إن شاء الله آه، آه، قول لحد ما يخرجوا إن شاء الله
اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت فإنك يا مولانا تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت بارك الله يا شيخ عبد الله احنا ما عندناش تتر أصلا فعشان كده آه، مش هينفع نطلع بالدعاء فمشاهدينا الكرام تابعوا الفقرة التالية من برنامج اقرأ وارتقي مع تعليق على الآيات جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر مدكر
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هكذا أيها المشاهدون الكرام تعلمنا كيف نتلو هذه الآيات المباركات من سورة المائدة وفيها يقول الله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب المراد بيوم الجمع هو يوم القيامة كما قال الله تعالى فيه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن وقال سبحانه قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وإذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم سألهم أجمعين عما قدموا في حياتهم الدنيا وقد أقسم ربنا سبحانه وتعالى عن وقوع هذا السؤال فقال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وقال سبحانه ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد الكافرين عذابا أليما فإذا- فإذا سأل الله الصادقين فما بال المكذبين وإذا سأل المرسلين فما بال من أرسلوا إليهم يوم يجمع الله الرسل الذين بعثهم إلى أهل الأرض وهم جمع غفير كما صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ثلاثمائة وبضعة عشر رسولا فهؤلاء الرسل غير النبيين يوم يجمع الله الرسل فيسألهم على رؤوس الأشهاد ماذا أجبتم أي بماذا أجابتكم أقوامكم وأممكم الذين أرسلتكم إليهم فردوا العلم إلى الله سبحانه وتعالى قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب وهذا من أدب الرسل مع الرب سبحانه وتعالى فهم يعلمون ماذا أجابهم أقوامهم ولكن تأدبا بحضرة الرب سبحانه وتعالى وهم يعلمون أنه يعلم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عيسى ابن مريم عليهما السلام ببعض نعمه التي أنعم بها عليه وعلى والدته مريم بنت عمران إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس وروح القدس هو جبريل عليه السلام وهذه نعمة نعمة ثانية وتكلم الناس في المهد وكهلا وكلام عيسى ابن مريم للناس في المهد حين رجعت به أمه بعدما وضعته فحملته فأتت بها به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأنطقه الله عز وجل وهو في المهد صبيا بعد بولا- بولادته بساعات قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وكلامه وهو كهل أي بعدما جاوز سن الشباب وهو هو دعوته بني إسرائيل إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فعلم الله تعالى عيسى الكتاب والمراد به القراءة والكتابة وعلمه الحكمة وهي العمل بالعلم ووضع كل شيء في مكانه اللائق به وعلمه التوراة التي أنزل على موسى والإنجيل الذي عل- أنزله عليه ولا شك أن من تعلم هذا كله فقد تعلم علما كثيرا والعلم نعمة من نعم الله تبارك وتعالى التي امتن بها على أنبيائه كما امتن هنا على عيسى بن مريم كذلك امتن على محمد صلى الله عليه وسلم فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ومن نعم الله على عيسى بن مريم والمعجزات التي أيده بها وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني والخلق هنا معناه التقدير وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير كان يأخذ قطعة من الطين فيقدرها ويصورها على هيئة طير ما ثم ينفخ فيها فتكون هذه الطينة طيرا بإذن الله عز وجل كذلك من نعم الله على عيسى ومعجزات التي أيده بها أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص والأكمه هو من يولد أعمى والبرص مرض جلدي عافانا الله عز وجل وإياكم منه ومن سائر الأمراض وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني كان عيسى بن مريم يقوم على القبر فينادي على الميت فيحييه الله تبارك وتعالى ومن نعم الله على عيسى بن مريم وإذ كففت بني إسرائيل عنك أي منعتهم من عنك وحفظتك منهم وعصمتك من شرهم إذ جئتهم بالبينات الدالة على صدقك وأنك رسول الله حقا فقال الذين كفروا منهم وهم اليهود إن هذا إلا سحر مبين ومن نعم الله عز وجل على عيسى بن مريم وإذ أوحيت إلى الحواريين وهم أنصار عيسى بن مريم عليه السلام وما بعث الله من نبي إلا كان له من أمتي حواريون وأنصار وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي عيسى بن مريم قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وفي نطق الحواريين بقولهم واشهد بأننا مسلمون دليل على أن الإسلام هو دين عيسى بن مريم عليه السلام الذي دعا بني إسرائيل إليه ودين موسى ودين جميع الأنبياء من أول آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الله تبارك وتعالى مسألة سأل الحواريون لعيسى بن مريم عليه السلام فقالوا إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء المراد بالمائدة مائدة الطعام مائدة عليها من الطعام والشراب ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال بعض العلماء هذا السؤال فيه عدم تأدب مع عيسى بن مريم ومع الله عز وجل لأنهم قالوا هل يستطيع ربك وكأنهم غير جازمين بقدرة الله عز وجل على أن يجيب مسألتهم وقال بعض العلماء أن هذا السؤال ليس فيه شك في قدرة الله عز وجل وإنما هو من باب الأدب وليس من باب عدم الأدب كما تقول أنت لأخيك هل تستطيع أن تقوم معي وأنت تعلم أنه يستطيع أن فهذا من باب السؤال بالتأدب والاحترام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائلة من السماء قال اتقوا الله ولا تسألوا هذا السؤال إن كنتم مؤمنين قالوا معتذرين عن هذا السؤال وأنهم لم يسألوه من ضعف إيمان أو قلة إيمان أو قلة أدب قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اقرأ وارتقب القرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقب القرآن اقرأ وتمسك بالرحمة فالرحمة بستان الحكمة أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة اقرأ وتأن مع المهرة فهناك ملائكة بررة الماهر يحيا بينهم برحاب الجنة والسفرة برحاب الجنة